بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوع المؤتمر بنعمة ربنا المسيح الخادم يعني بما أننا كلنا خدام هنعمل مراجعة على صفات ربنا يسوع كخادم عشان كل واحد فينا يقارن نفسه أنا فين من الصورة دي هي دي الصورة اللي المفروض نبقى عليها كخدام المسيح وهو بيعلم بيعلم ازاي وهو بيتعامل مع الخطاة بيتعامل ازاي وهو بيتعامل مع الجموع بيتعامل ازاي في المشاكل بيتعامل ازاي لأن ربنا يسوع هو المثل الأعلى في كل حاجة فأول موضوع هناخده المسيح واهب الرجاء أو المسيح وفضيلة الرجاء يمكن ده أكتر موضوع الحقيقة عاوز أبتدي بيه لأن إحنا كخدام ساعات بنفقد رجائنا إما في نفسنا والواحد يحس إنه مش نافع ساعات نفقد رجائنا إن إحنا ندخل السماء أساسا نقول ده مش منظر واحد يوصل السماء وكتير ما بنفقد رجائنا في المخدومين تلاقي واحد بعيد قوي تحس انه ما مفيش فايدة يجي لك احساس ان الحالة دي ملهاش حل والشخص ده ما ينفعش يوصل تعالوا نتفرج على المسيح له المجد هو بيخدم ازاي الرجاء مليه عشان كده نقول في القداس انت هو رجاؤنا بتحرك برجاء عجيب في خلاص كل انسان هركز في كام نقطة بس والباقي أسيب الباقي لتأملاتكم أولا الرجاء في الغفران ربنا يسوع له المجد نفسه يدي الغفران لكل واحد يعني عطية الغفران اللي هي عطية غالية جدا لو الواحد حوش كنوز الدنيا عشان يمحي خطية من خطاياه ما يقدرش اللي اتعمل اتعمل واتعمل في حق ربنا ويستاهل عليه اعدام انما مع ده كله ربنا بيدي الغفران سهل وببساطه يعني مثلا في قصه المفلوج المفلوج شايلينه ناس وجايبينه كل طلبهم انه يخف انما ربنا يسوع قال له يا ابني مغفورة لك خطاياك ما حدش طلبها يا رب قال ما هم مش عارفين دي أغلى من الشفاء بس اديها له خلاص عشان واضح انه عنده إيمان طب يا رب يمكن حياته مليانة بلاوي وكتير من حالات الشلل كانت بتبقى الزنا في الوقت ده قبلها يعني الزنا مرض الزهري وكان يجيب شلل متأخر إنما ربنا كأنه مستعجل عاوز يديله غفران يا ابني مغفورة لك خطاياك والناس تهمهم وتقول مين ده اللي يقول مغفورة لك هي دي سهلة وده يطلع مين ده يعني اللي بيدي غفران كده وربنا ما يهموش ويصر ياخد الغفران وياخد الشفاء كمان طب ده حتى ما طلبش الغفران ما طلبوش انما ربنا اداهوله هدية عشان بس المشوار اللي تعبه واحد زي اللص اليمين ده إنسان حياته كلها خطية سنين في الخطية يمكن سرق عشرات ومئات يمكن أذى ناس ما كانش قتل طيب ده الواحد لو فكر في خطية واحدة من اللي عملهم دول يحس انه عاوز ياخد العمر كله توبة تخيل بعد الشر تكون انت وقعت في خطية من دول أذيت إنسان أو قتلته هتحس انك يعني عمرك كله لو قضيت دموع توبة ما يكفيش ده انت قتلت بني ادم مثلا ازاي في لحظات في لحظات كانت كافية انه ياخد غفران يا رب انت رخصت نعمتك ولا ايه ده الغفران ده غالي قوي ده لو اديته عمر مئة سنة وتاب فيهم نفكر يستاهل ولا ما يستاهلش برضه ما يستاهلش ابدا مجرد بس ان اللص اليمين اتعلق بالغفران بقى عنده رجاء المسيح على طول رد عليه مع ان رد المسيح صعب عشان تطلع منه الكلمة وهو مصلوب صعب إنما على طول مجرد ما طلب وحتى مش بيطلب غفران مش ما, ما يستجراش واحد زي كده يقول له سامحني على كل اللي عملته ما هو صعبة إنما كل اللي طلبه اللص اليمين إيه قال له افتكرني اذكرني قال له النهاردة تبقى معايا في الفردوس طبعا انكلودنج الغفران معناها كل اللي فات اتمسح كل الماضي بكل اللي عمله يا دي جرائم جرائم كبيرة كله اتشال شوف انت ساعات تبص في خاد مخدوم عندك في الخدمة وتقول ده يتوب ازاي ده ده يتوب ازاي بعد الزنا ده كله وبعد الشهوات دي كلها وبعد ده ينفع يتوب ده ينفع ينفع ونص ده ممكن ربنا يقبله في لحظات المسيح واهب الرجاء يدي رجاء لكل واحد ان الغفران مش صعب مش بعيد ده هو نفسه يغفر خطايانا عاوز يمسح هو الصفحة السوداء اكتر من نفسنا احنا نمسحها مثلا قصة المديونين الاثنين اللي كانوا مديون واحد مديون بمبلغ كبير قوي كل اللي عمله لما قال له ادفع اللي عليك قال له بس استنى خلي بالكم الطلب امهلني قام عمل ايه مش امهله قال له روح خلاص طب هو ما طلبش انك تشيل الدين خلاص روح يعني امهلك هتعمل ايه يا خي فاهمين الفكره يعني ممكن الواحد يبقى مش مستكتر يطلب غفران مستكتر انما ربنا يقول له شيلنا الدين خلاص طبعا وقفت عند ايه لما مسك فخوه مش راضي يسامحه لكن شوفوا هنا المثل قد كده ربنا عاوز يدي غفران المسيح له المجد بيخلي الغفران سهل كلنا احيانا نستكتر العمايل اللي عاملينها هي فعلا عمايل كبيره وخطايا كتيرة إنما الغفران مش بعيد وده اللي بيخلي ناس تانية تلجأ لفكرة أنا هعمل أعمال حسنة عشان إيه توزن الكفة شوية لا مش هتوزن الكفة ومهما عملت كل البر مش هتعمل حاجة إن كنت هتحطها بقى بحق ما أصغر خطية أتقل من أي عمل صالح هتعمله طول حياتك إنما في سكة أسهل في مغفورة لك خطاياك والباقي عليه هو بقى على الصليب وعلى دمه فخادم المسيح له المجد لو تصورناه كخادم عنده رجاء في الغفران عجيب لكل شخص بيبسط التوبة وبيسهلها لكل إنسان مستعد يقبله بسهولة جدا ويشيل كل اللي حصل دي حاجة مريحة جدا طب انت دقت دي كخادم ولو دقتها هتبقى هتدوقها للناس هتبقى نفسك تقول للناس يا اخوانا الحكاية سهلة ما تستاهلش ان الواحد يقرف من نفسه ويبقى مش قادر يصلي لا ده هي حلها الصلاة ده تتحل في كلمتين دي مش صعبة لما بطرس خان المسيح جريمة لأنه بطرس اللي معاشه ثلاث سنين ونص اللي داق معاه أجمل أيام اللي عمل معجزات باسمه اللي عمل له اسم كصياد تعبان بقى رسول من الرسل وبقى يعني واحد من كبارات الرسل اللي شاف التجلي بعينيه يحلف ويلعن ويشتم انه ما يعرفوش خطية كبيرة قوي لو الواحد فينا عمل حاجة زي كده يبقى قرفان من نفسه مش طايق روحه ازاي اعمل كده انا بالذات وبعدين نظرة عتاب واحد وهو بيتحاكم لكن يبدو ان هي ايه بهدلت بطرس من جواه يوم اول زيارة يعملها المسيح بعدها بيومين اول ما يطلع من القبر يقعد مع بطرس لوحده يقول الكتاب ظهر ايضا لبطرس full stop سمعنا بطرس ما تظهر لل 12 خليهم بعد الظهر ايه يعني اللي مستعجل لا بطرس الاول ليه متبهدل من جوه تعبان مش هقدر اسيبه كده تسيبه ايه ده انت لو سبته عشر سنين كده يستاهل لا مش قادر يسيبه يبكي اكتر من كده ولا يحس بالذنب اكتر من كده راح له بنفسه عشان ياخده في حضنه يقول له خلاص حبيبي خلاص أنا مش زعلان خلاص ما يهمكش اتشالت اتشالت الجريمة دي اتشالت بعد ثلاث سنين ونص بتعمل معايا كل ده وأنا في اللحظة اللي احتجتني فيها أبيعك وأخونك وتتشال بالبساطة دي قال له طبعا اتشالت أنت مش ندمان قال له ندمان من راس الرجلين قال له خلاص اتشالت مغفورة لك خطاياك حبيبي ولا يهمك خلصت عشان كده لما ظهر بعد كده مع الرسل بعد الظهر كان بطرس وسطيهم هو كان له عين يقابله ما كانش قابله لوحده الصبح ده ظهر كذا مرة بعد كده للتلاميذ ليه ما حصلش كلام الكلام حصل بينهم لوحدهم ده حتى مرضاش يخلي المواجهة قدام حد عارفين في الاعتراف في ناس كتيرة تبكي ما يصحش حد يشوفه ليه يا رب ده لو بكوا قدام العالم كله نظير خطاياهم مش قليل لا لا لا خليهم على جنب ليه الغفران مش صعب هو كلف المسيح كتير قوي بس مستعد يديه ببلاش للي يمد ايده ياخد خطية ضخمة جدا زي كده راحت بلاش مغفورة خلصت يوم القيامة الفجر كانت خلصت بس بقى بطرس مبسوط ومزقطط وبتاع لما كان هيرجع تاني لإحساسه إنه متميز عن زمايله اللي ما طلعوا يصطادوا جابوا قدامهم يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال آه طبعا تاني وتالت افتكر بص في الأرض قال له أنا سامحتك ببساطة ومش فاكرها لك ومش عاوز أفكرك بيها بس بلاش أكثر من هؤلاء بقى بلاش الحتة دي أنا اديت لك غفران ببلاش كلفني دمي بس ما كلفكش حاجة ليلتين دموع كنت تاخد فيهم أبدية تبكي إنما أعمل معروف بلاش أكثر من هؤلاء دي ادي كل اللي بس المسيح ليه بنقول فكروا وفكروا بس لما لقى حتة اكثر من هؤلاء هترجع تاني ان انكرك الجميع انا لن انكرك لقاها هترجع تاني اكثر من هؤلاء قال له لازم يعني اقول لك فاكر الليلة اياها انا مش عاوز اقولها لك انا شلتها من حساباتي بس هفكرك بيها لما تقول لي اكثر من هؤلاء بس اعجب من ده كله ان ربنا ممكن يطلب غفران لناس ما طلبتش غفران على الصليب المفتريين اليهود والرومان اجتمعوا عليه اجتمعوا عليه يهود عاملين مؤامرة محبكة جدا وفرحانين انه هيخلصوا منه والرومان بيتسلوا عليه كحتة واحد يهودي يصلبوه ويتسلوا عليه وناس يعني يستاهلوا الحرق في جهنم 100 مرة ولا حد في باله انه بيجرم في حق الله وبيظلم وبيفتري ولا حد في باله يقول ارحمني ولا اغفر لي يقوم المسيح يعمل ايه على الصليب اغفر لهم اغفر لهم هم طلبوا مش هقول هم يستاهلوا ما اكيد ما يستاهلوش بس هم حتى ما طلبوش يقول معلش أصلهم مش دريانين يا رب يعني مش دريانين بقى اليهود دول مش دريانين وهم عاوزين يخلصوا منك بعد اللي شافوه ده كله لسه مش دريانين انك انت المسيح معلش اغفر لهم ويحط عذر كأنه عاوز يقول للأب ما اصل انا عارفك عادل وطبعا غلطتهم واضحة في عين الشمس إنما أنا محامي عنهم مع أن الجريمة في حق المسيح اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون لا يعلمون يا رب يعلمون ونص ده كل اللي افترى فيهم معلش اغفر لهم الصلاة العجيبة دي واغفر لهم ده ده مين اللي بيتكلم ده ربنا خلاص بدل اغفر لهم يغفر لهم خلاص يعني ده صاحب السلطان ده, ده المسيح يملك الغفران ايه ده العجب ده اكتر من كده شوفوا احنا بنكت... بنستكتر الغفران ونحس ان عمايلنا دي ملهاش تمن وملهاش حل المسيح من حبه فينا خلى الغفران في ايدينا مع بعض قال تعالى يا ابونا قول للي يجي لك مغفورة لك خطاياك اوعى واحد يجي لك ما تقولوش مغفورة لك خطاياك بدل جالك لغاية هنا يبقى جاي عاوز غفران اوعى تحوشوا عنه لدرجة في الدسقلية تعليم الآباء الرسل في تعليم غريب قوي يحرم الأسقف أو الكاهن لو منع الحل عن أي تائب شوفوا يحرم يفرض واحد أنا متغاظ منه مثلا يعني جاي بيقول أخطيت يا ابونا عملت بلاوي الدنيا فسامحني اديني حل لو أنا ما اديتلوش الحل أنا اتحرم شوفوا حرص ربنا تديله الحل فورا طب ده مفيش كلام تديله الحل امال انا سايبه في ايدك ليه عشان لو في اوضته بيقول ارحمني واستكترها على نفسه يسمعها من بقك انها مش كتير عليه لو هو نفسه ضميره حسسه انه ما يستاهلش يقول اغفر لي تقولها له انت عشان يسمعها عشان ما تبقاش بعيد عن ايده يا ايه الرجاء ده مهما كان عمل مهما كان عمل طبعا الأمثلة كتير آه مثل العشار مثلا والفريسي العشار قال ايه الراجل دخل طبعا العشارين دول شتيمة في زمانهم يعني كل الموبقات في حياته انما العشار قال جملة يمكن خدت دقايق وراها قبلها سنوات عمر فساد إنما المسيح يعلن إيه في المثل العشار نزل مبررا مبررا البر بقى بر العشار ده بقى بر يعني حتى مش غفران بس نزل مبررا يا رب ما قالش حاجة قال ارحمنا يا رب أنا خاطي خلاص هو الخبطتين دول عملوا اللازم ايه ده سهلة كده يا رب هي مش سهلة أبدا كلفت المسيح دمه إنما من ناحية ربنا بقى كعطية سهلة قوي اللي بس يرفع عينه ياخدها مغفورة لك خطاياك المرأة الخطية على رجلين المسيح هي تستجرى تطلب تستجراش تقدرش تطلب تطلب ايه انسانة سمعتها كده ما عندهاش غير شوية دموع إنما يقول لها لا من غير ما تطلب مغفورة لك خطاياك تمام ما طلبتش ولا تستجرى تطلب صدقوني في اعتقادي يعني بالعقل كده تغفر ايه ولا ايه كام علاقة غلط وكام سنة في الخطية مغفورة لك خطاياك اذهبي بسلام قومي امشي انت سيبيني انا ادافع عنك عينيهم دي اصلها مش حلوه سيبيني انا دافع عنك قوم امشي امشي روحي انت مبسوطه بالغفران خدي الغفران واجري وسيبيني انا بقى اقول لهم ان انت احسن منهم احسن منهم عشان انت عاوزه غفران تاخديه هما مش عاوزينه عاوز اديهم غفران مش راضيين ياخدوه بقول له يا سمعان كان لداء مدينان افهم يا بني آدم انت كمان مديون قول لي طب سامحني في الحتة اللي عليا اطلب هتجد مش راضي يطلب انا ما اطلبش غفران انا كويس يا سمعان انا جيت من السماء عشان اسامحك مش عشان ادينك اطلب بس الغفران هتلاقيه قريب ده انا بوريك مثل لانسانة عاملة بلاوي الدنيا وعليها 500 مش 50 وبتاخد الغفران بكلمة اطلب خليك ناصح لما سمعان قلبه مقفول حكاية المديونين دول يعني ايه سامحهما شوفوا الاغراء سامحهما كليهما افهم انا مستعد انا عاوز اسامحك زي ما عاوز اسامحها ما تقولش خطاياها اكتر ولا اقل مش دي القضية عندي حبني يا اخي حس شويه انك انت كمان مديون عشان هتلاقي الغفران سهل مش راضي لو قعدنا نتكلم في الرجاء في الغفران ده الواحد يحس انه ياه ايه الكرم ده يا رب ده يوم ما واحد يسأله اسامح اخويا سبع مرات عاوز يقول له انا ضربت رقم قياسي لو اخويا ظلمني سبع مرات في اليوم يعني اخري سبعة او ينفع يبقى اخري سبعة قال له لا اقول لك قال له ما اقولكش عارفين معناها انا بفهمها كده ما اقولكش يا ابني انا استعدادي ايه سبعة في سبعين ما تعدش ما تعدش على اخوك ما انا مش بعد على حد لا اقول لك سبعة في سبعين يعني سبحة ما تعدش هو انا بعد ان كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت حدش طبعا ربنا ما بيعدش يعد ده احنا لو حد ما فيش فايدة كتب الدنيا ما تسعش خطايانا تاني رجاء نتعلمه من المسيح الرجاء في التغيير احنا عندنا اعتقاد ملح على تفكيرنا ان الواحد فينا مش ممكن يتغير واعتقد أسوأ وأكتر أنه النوع ده مش ممكن يتغير الآخر بقى بني آدم اللي قصادك ده بيجي في بالك ده لا يمكن يتغير ده اعتقاد غالب عشان كده حتى في لغة الناس يقول لك الطبع غلاب أو يغلب التطبع يعني إيه مفيش فايدة هي معناها بالظبط مفيش فايدة مفيش حد بيتغير أبدا المسيح لو المجد المبدأ ده مش موجود عنده خالص ده ربنا يسوع كخادم كنا بنبص له كخادم عنده رجاء في تغيير كل شخص لا يقف عند حد بطرس صياد الهمجي الصيادين دول فيهم عصبية وفيهم يعني يعني ناس جهل على على حاجات كتيرة وحشة بطرس ده سان بيتر العالم كله يعرفه ايه ده يا رب تغيير ايه ده ده انت لو قلت بطرس بس ينضف ويبقى انسان محترم يقول لك مستحيل يقول لا لا لا محترم ده ايه انا بطرس ده في دماغي يبقى قديس ومش قديس يبقى رسول يبقى عمود في الكنيسة وعلى ايمانه تبنى الكنيسة كلها بطرس احنا لو بصينا عليه ما يملاش عينينا حتة الصياد ده ما يدخلش دماغنا ابدا اديكم مثلا بقى انا سامحوني لو بلف وسط الصيادين اخد بطرس خادم ابدا ولا امين خدمة لا طبعا امين خدمة كاهن ده انا بقى اتجننت المسيح لو المجد لا خده خادم ولا امين خدمة ولا كاهن خده رسول يا رب اللي بتعمله ده ايه اللي انت شفته في بطرس عشان تتصور انه يتغير ويبقى بطرس اللي نعرفه واحد تاني بولس بولس ده يعني لو كان في زماننا كنا بقينا ندعي كل يوم يا رب خلصنا من شر يا رب شيله من وش الدنيا يا رب اعمل وسوي فيه زي ما بيعمل وسوي في الكنيسة ده رجائنا بقى يعني دي آخر طموحاتنا إنما رجاء المسيح إيه لا لا لا ليه يتشال ليه يتشال يا رب ما ديك شايف المر اللي بيعمله في الكنيسة خليه مسيحي لا يا رب ما تقولش كده لا مش هخليه مسيحي بس هخليه رسول ومش بس رسول أنا تعبت أكتر من باقي الرسل ومش بس كده فيلسوف المسيحية ومش بس كده هيكتب نص العهد الجديد بولس شاول الطرسوسي اللي معاه جوابات يمسك المسيحيين عشان يموتهم رجاء المسيح كده خادم عنده رجاء عجيب شاف ايه في بولس ده حنانيا راجل قديس بركة بيشوف المسيح بعينيه كده زي ما احنا شايفين بعض وما بيتخضش راجل قديس يجي له المسيح يقول له روح لحنان يقول له لا يروح لبولس يقول له لا بولس لا سمعنا كم صنع بقدسيك يقول له روح روح هذا لي ها إناء مختار إناء مختار إناء مختار ده إيه ده إناء للهوان في نظر الناس كلها ده إنسان لازم يدخل جهنم مئة مرة لأنه كان واقف واستفانوس بيترجم ده بيكره اسمك ده مجدف مجدف يعني يشتم المسيح هذا لي إناء مختار كم مخدوم بتبص عليه وتشوف فيه يطلع منه ايه ساعات تبقى اكبر طموحاتنا ان المخدوم يبطل خطيه لا لا لا ده رجاء ضعيف قوي رجاء ضعيف قوي جربت الاسبوع ده خطيت ان انا اقول حاجة شخصية اقول للولد في الاعتراف من الولاد ال- البعاء يعني ال- اللي ملخبط قوي عشان بفكر في الموضوع ده فكل مرة كنت أقول له يا حبيبي بلاش الحاجات دي بقى كفاية السكة دي وحشة قلت له المرة دي يا ابني المسيح عاوزك قديس فتح بقه وبرق ايه بنا اللي انت بتقوله ده يعني هو ما تفع- ما تسرقش يا ابني ما تعم يعني هي دي اللغة اللي بقولها له كل مرة المرة دي قلت لا بقى ما انا هكلمهم عن المسيح اللي كله رجاء لقيته اتعدل لي كده قديس ده ايه انت بتتكلم في ايه لقيت لقيت هو ده المسيح هيعمل كده مش هيقول له بطل سرقة وبطل خطية لا هيقول له انا عاوزك قديس انا جيت من السما عشان تبقى قديس مش عشان تبطل سرقة انا ليا رجاء انك تبقى واحد تاني خالص هو ده الرجاء اللي المفروض يبقى فينا احنا نقدر نتعامل مع الناس كده ولا احنا كل طموحاتنا بس يبطل بس لو يدخلوا الكنيسة هو ده طموحك كخادم هو دي أمنيتك إن يقول أبانا الذي قبل ما ينام يا أخي ارمي شوية يعني احلم ده المسيح كله رجاء حط أحلام خيالية هتلاقيها أقل من رجاء المسيح له المجد أحلامك الخيالية في الناس أقل من طموح المسيح للناس رجاء في التغيير يبان في واحدة زي المجدلية المجدلية طلع منها كام سبعة شياطين مستنقع شياطين دي كانت ايه دي عشان يسكنوا فيها سبعة ما انتوا عارفين ان الشياطين ما يسكنوش في الواحد بالسهل ده لازم تبقى حياته مليانة عفونة يعني عشان الشياطين يدخلوه وبعدين خلي بالكم حسب تعليم المسيح واحد بيجيب التاني معناها ايه من سيء لأسوأ فبقت سبعة دي شكلها ايه دي ده اللي لو شفناها نجري نجري نبعد عنها يعني نخاف نتعامل مع واحدة زي كده عليها سبعة شياطين تبقى المجدلية دي في رجاء المسيح تبقى المبشرة بالقيامة تبقى أول واحدة تعلن للعالم عن قيامة المسيح يا رب ما لقيتش في البشر حد أحسن من كده ما لقيتش واحدة ممكن تبقى سيرتها أجمل من كده بقى المجدلية دي تنفع خادمة يا ريتها خادمة دي مبشرة دي كارزة دي قديسة ما فيش حد زيها في التاريخ طب على ايه ده رجاء المسيح يطلع الشياطين خليها تحبه ومن مجد إلى مجد لغاية ما تبقى مريم المجدلية رجاء في التغيير تغيير مثلا واحد زي مرقس مرقس الرسول اللي يقرا قصته في الاول يلاقي ايه مرقس ساعة ما مسكوا المسيح هرب جبان اخطيط هو قال عن نفسه كده في انجيل مرقس ده ده مسكوا هدومه إيه إيه، سلت نفسه من الهدوم عشان يجري منتهى الخوف طب وده ينفع ده يخدم ده في لحظات المسيح واقف قصاده امال لما المسيح يغيب عن عينيه بقى بعدها بشوي ينزل لفه بس مع بولس يقول ارجع خاف ورجع بولس نفسه اللي كله رجاء قال الجدع ده ما ينفعش تاني بولس نفسه اللي ده الرجاء لان هو نفسه كان وحش اصر قال مرقس ما ينزلش ليه قال لا يدخل بلد يقول ارجع يرجع ده احنا احنا نازلين نستشهد لا ما ينفعش وزي يقول ولو يا بولس انت شايفه ما ينفعش خادم أنا بقى شايفه رسول وهيفضل رسول مرقس اللي هرب وقت مسك المسيح وهرب من الخدمة وقت بولس الرسول يصير كارز أفريقيا كلها ويصير كاروز ديارنا المصرية ومصر كلها يعني تتشرف بماري مرقس ويمسح بدمه شوارع اسكندرية ويفتح لينا باب إيمان كأقباط مصر من أقوى كنائس العالم ده مرقس ده رجاء المسيح فيه إن ماري مرقس ده اللي الناس كلها شايفاه صغير جبان خواف مش قد العتاولة بتوع الخدمة لا المسيح وراه لغاية ما يخليه زي ما هو عاوزه رجاء في التغيير رجاء في تغيير العشارين عندنا مثالين مشهورين متى دول العشارين دول يعني يبيعوا الدنيا بالفلوس دول عاشقي الفلوس الغش يعني منهجهم والكذب كلامهم والطمع حياتهم هم العشارين كده بقى متى ده يبقى بتاع انجيل متى هو اللي يكتب الانجيل بعد كده هو اللي يبشر اليهود المتعبين اللي كان بي بيستنزفهم كعشار هو اللي يبشرهم بالمسيح ويقنعهم ان المسيح هو اللي كتبت عنه النبوات ايه الرجاء ده يا رب شفت ايه في متى عشان تقول له اتبعني ويبقى عندك رؤية بعيدة ان هو ده متى اللي هيبقى جبتها منين يا رب هذا الرجاء العجيب انك شايف متى ينفع وينفع قوي زك عينة اخرى رئيس عشارين بقى يعني متى جنبه ايه موظف صغير فده رقم قياسي في الغش والكذب والطمع انما ذاك يقولوا في الكتاب في التاريخ انه بقى اسقف بعد كده بقى اسقف ذاك رجاء في التغيير عجيب يحرك ربنا الرجاء ده عندك يا خادم عندك رجاء ان المسيح يعملك قديس عندك رجاء ان المخدوم اللي بتخدمه اللي انت شايفه بعيد وضايع يبقى في ايدين المسيح مبشر ولا كارز ولا خادم ولا شوفوا الكنيسة اللي فيها رجاء تقول ايه آه التايبين احسبهم مع مؤمنيك والمؤمنين احسبهم مع شهدائك يعني ايه شوفوا الرجاء اللي لسه بيتوب ده الكنيسة بتحلم انه يبقى ايه في الاخر شهيد ده لسه بيخطئ اول خطوات بيسيب الخطية انما الكنيسة اللي شربت الرجاء من المسيح بتقول له ايه مش ينفع شهيد ده رب شهيد ده لسه يا دوب بيحاول يبطل الكذب لا ينفع ينفع ازاي اه بالرجاء اللي في المسيح رجاء في التغيير آه السامرية نفس السيناريو إنسانة لما الرسل شافوها يقول يوحنا في أربعة تعجبوا أنه يتكلم مع امرأة إيه ده أزل نفسك كده وتتكلم مع واحدة ست وسامرية كمان هم شايفينها لاش لازمة أبدا الموقف ده بس يقول لك اختشوا يتكلموا صحش يعدلوا عليه فما يقدروش يقولوا له ليه بتكلم واحدة ست في بلاد غريبة وسامرية وتصغر نفسك كده وتهين نفسك انما المسيح لو المجد يكشف لهم ان المشوار ده كله عشان السامرية والبلان ده كله عشان يحكي معاها وان السامرية اللي معاها خمس رجالة اتجوزتهم والسادس مش متجوزاه حاجة يعني تقيلة على الودن هتبقى في نظر المسيح هي كارثة السامرة الأولى هي اللي هتجيب البلد كلها للمسيح شفت فيها ايه يا رب عشان يبقى عندك رجاء في تغييرها كده ايه امكانياتها يعني عشان تقول هي دي اللي تنفع تبشر تبشر دي انسانة شريرة جدا عندهاش مبادئ لا دي هتنفع وتشتغل واحسن منكم كمان اخر رجاء اتكلم فيه المسيح له المجد والرجاء في الملكوت احنا بقى عندنا عيب كلنا ان ساعات نستبعد الملكوت ونحس انه ما اظنش حد هيدخل يبقى ده لسان حل يعني وساعات التعصب يدخل ما اظنش حد هيدخل غير خدام الانبا برام ماري مرقص كيلوباترا وان دخل منهم اتنين ولا حاجه يبقى كويس طبعا ده كل ده معناه مفيش رجاء خالص مفيش رجاء بينما تعالوا نشوف المسيح لما كان بيتكلم عن السماء كان بيقول ايه رجاء المسيح في دخول الناس السماء مثلا يقول ايه بدأت رسالة المسيح بإعلان قد اقترب منكم ملكوت الله ما قالش مين هيروح السماء قال ايه السماء جت قال الملكوت جه الملكوت قرب ملكوت قرب دي رسالة حلوة قوي يعني بقت الحكاية قريبة سهلة ده هو ده اللي حفظه لتلاميذه تمشي تقوله في القرى قد اقترب منكم ملكوت السماوات يعني ايه يعني الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك فبولس يقول لك لأنك إن آمنت بقلبك بالرب يسوع اعترفت بفمك خلاص حطيت رجلك في السماء ايه ده طب احنا مش بنلغي الاسرار والايمان بس ده مش موضوعنا دلوقتي لكن المأمورية ما بقتش صعبة السماء ما بقتش ضيقة ده الملكوت مستني الناس ده المسيح جاب الملكوت وجه الدنيا قد اقترب منكم ملكوت السماوات الآية بتاعت لقى 12 لا تخف أيها القطيع الصغير أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت عاوز يدهولك يوم فرحة الآب يوم ما يدخل الناس السماء هو مش معززها علينا ده هو يبقى فرحان قوي لما ندخل فما تخافش ما تخافش يعني ما تستبعدهاش ما تستصعبهاش ما تقعدش تفكر في خطاياك اللي قد كده وتقول ما فيش فايدة للي زيي لا خلي عندك رجاء المسيح إن كان دعاك يبقى مش عاوزك الذي لم يشفق على ابن الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء يعني بالنسبة للآب السماوي دم المسيح أغلى ولا الملكوت أغلى طبعا دم ابنه بقى أنا هتصور معاكم تصور ساذج يعني ابني ولا بيتي أغلى دي عاوزة تفكير ابني أغلى طبعا إذا كان الآب السماوي ما استخسرش ابنه فينا هيستخسر الملكوت فينا ليه ده هو عاوز يدخلنا بالزق ده رجاء المسيح ده اللي كان المسيح بيقدمه للناس عشان كده الناس كانت بتجري وراه من كل حتة ليه لأنه المعلمين التانيين كانت السماء بعيدة قوي قال لهم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل مش شايلين امال انت بتعمل ايه هل انا بسهل المأمورية انا بشيلهم حاجات بسيطة بشيلهم احملوا نيري عليكم ولكن نيري ايه هين وحملي خفيف ايوه يا رب صحيح كلامك حلو كلامك خفيف لما تقول لنا انك جيت تفدينا وبتحبنا ورايح تعد لنا مكانا وجاي تاني تاخدنا والحكاية شكلها كده تمشي يعني انما لما كنا يهود زمان ما تمشيش ابدا ليس بعض ليس ولا واحد عشان الواحد يعمل كل المطلوب مفيش فايدة ملهاش حل إنما دلوقتي الحكاية تمشي في رجاء في الملكوت المسيح لو المجد بيدي رجاء مثلا لما يقول في بيت أبي منازل كثير وإلا كنت قد قلت لكم يعني برضه هفهمها بسذاجة وأقول إيه لو البيت ضيق كنت قلت لكم ايه ما تتعبوش روحكم انما الحكايه واسعه فقال اللي عاوز يجيك في بيت ابي منازل كثيره ولو ما كانتش منازل كثيره كنت قلت لكم ما تغلبوش روحكم يعني وتمشوا ورايا لا ده المنازل كتير كتيرة يعني مسح مسيح لو المجد في مثل المدعوين يقول كلام مريح جدا دعا مدعوين ومدعوين رفض راحت عليهم احنا مش بننكر الجزء ده انما قال للشغالين ايه كل شيء معاد احنا هنلغي الحفلة ولا ايه اطلعوا في الشوارع ولموا فبعد ما لموا وزحموا ال- القصر قال كلمة مريحة قوي دخل العريس وقال لهم يوجد أيضا مكان دول لموا من الشوارع تخيل واحد نازل في الشوارع بيقول في حفلة ببلاش five stars تخيل نزل في التحرير ولا رمسيس مثلا يقول لك في القصر ده عامل عشوة ببلاش هتلاقي ألفات أبو بلاش بقى لكن يدخل بعد ده كده ويقول لك في في مكان مكان اطلعوا تاني لفوا تاني في الحواري يمكن تلاقوا ناس لسه ما ما, ما سمعوش طب ده كلام مريح قوي يوجد ايضا مكان يعني انت كمان ليك مكان قول له كده انت قلت يوجد ايضا مكان ما انا في الحاره اللي فاتت عليهم اول مره الحقني بواحد تاني ياخدني في ايده وهو داخل لانه يوجد ايضا مكان شوفوا ربنا لما يكون عاوز يصرف لنا أجر بدون مقابل بدون مقابل ما هو الأجر دايما سما هو إيه أجرك يا رب يعني يأتي وأجرته معه يعني جاي الملكوت في إيده ما هو هتدينا إيه هتدينا دنيا ما إحنا مش عاوزينها ولا أنت بتحبها يعني أجرته معه يعني وعملته قدامه جايب الملكوت وجاي يقول كأس ماء بارد لا يضيع أجره لا يا رب أنت بتتلكك بقى عاوز تدخلني الناس كلها وخلاص كأس ماء بارد لا يضيع أجره دي تدي رجاء قد إيه دي إن كوباية المية اللي قدمتها بمحبة توزن عند ربنا كتير ويبقى عاوز يديك الملكوت عشانها إيه ده يا رب ده طب ده أنت بسطت المسائل قوي خليت طريق الم... انت كخادم بقى بتعمل ايه بتروح تحمل الناس احمالا عسرة الحمل ولا بتقول لهم سما قريبة و... و... وتديهم رجاء مهما كان حالتهم انه في ملكوت مستنيهم لما يقول مثلا في متى 25 تعالوا يا مبارك ابي رسوا الملك المعد لكم الواحد لو ما يعرفش بقيتها يقول لك دول باين عليهم ايه الرسل دول شكلهم الرسل الملك المعد لكم وده أي حد تلاقي طوابير ليه كنت جوعانا أطعمتموني عريانا كسوتموني عطشانا سقيتموني مريضا زرتموني مسجونا أتيتم إلي هم نفسهم ما عملوش الحاجات دي كتير فمش دريانين فقالوا له ما حصلش هم نفسهم بيقولوا الحقيقة ما حصلش امتى متى رأيناك يا رب جعانا ولا عطشانا قال لهم لا ما انتوا عملتوها كده على الماشي انما انا مش عند على الماشي الحق اقول لكم بما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم ادخل ادخل انت عاوز تدخل وخلاص في ناس مش هتدخل بعد الشر انما موضوعنا الرجاء الحكايه مش صعبه اهي ادخل الى فرح سيدك يعني الموضوع كله رجاء بيتكلم عن السماء قريبة وسهلة ومش صعبة في مثل الحادي عشر اللي هو مثل الفعلة ناس اشتغلت من الصبح يجي واحد كده يبص على الشباب ويتحسر على شبابه ويا سلام كان نفسي اخدم ربنا في شبابي ضيعته هلس ولخبطه ويبص على الرجالة اللي سايبة أشغالها عشان تخدم يقول يا سلام قعدت أنا أحوش لغاية ما بقيت 80 سنة هيجيب العمر ده منين هيرجع الأيام إزاي عشان يخدم ربنا وعشان يدي ربنا صلوات وعشان يتعلم بقى في الكنيسة ربنا يقول له أنت أنت في أنهي ساعة يقول له في الساعة الأخيرة يقول له تاخد أجر كامل أجر كامل ده في أي مقياس ده طب انهي يعني معادلات ياخد اجر كامل في الساعه الاخيره قال معلش ياخد اجر كامل ينزل لهم الساعة خمسة مساء فاضل على الغروب ساعة خمسة لستة قاعدين ليه كده ما حدش لقطنا طب روحوا نبقى نشوفكم شوفكم تطلع أجر كامل يطلع دينار دينار يقولوا الآباء ملكوت الدينار العملة الثابتة يبقى السما على طول المثل ده بيتكلم عن الأجر الثابت فالكل خد دينار يعني الكل دخل الملكوت طب يا رب دول ما اشتغلوش ما تعبوش ما جهدوش ما خدموش ما صاموش ما لحقوش أجر كامل على الساعة الأخيرة ده إيه الرجاء ده تقدر تلوح الواحد يبقى كل حياته ملخبطة وفاضل له يمكن أيام وعندك رجاء يدخل السماء ولا باصص له كده بميزان البشر تاريخ اللي فات ده نوديه فين ملوش حل ايه يعني هتعمل لحظات اخر العمر لا هتعمل كتير قوي عند ربنا خلي عندك رجاء في الملكوت لما نسمع التطويبات المسيح له المجد قاعد على الجبل الله له المجد قاعد على الجبل يقول شريعة العهد الجديد المفروض بصراحة طالبنا أضعاف العهد القديم ده أنت جيت بنفسك بقى يبتدي يقول إيه يا بخت الغلابة إيه ده يا رب ويا بخت الحزانة ويا بخت اللي يعملوا سلام ويا بخت اللي يستحملوا في الدنيا كل دول سما سما سما على طول كل التطويبات نتائجها سما سما على اختلاف المدخل كل دول سما وبعدين في اخر بقى يا بخت دي مش اي سما يا بخت اللي اللي بسببي وانت يعني يا رب ده انت غالي قوي اللي بسببي بس يتعيروا ولا يتبهدلوا ده مش سما ده اجر عظيم في السما ايه ده ايه الرخص ده بقى أي واحد ممكن يدخل في أي تطويب من دول وعينه على السماء وطبعا في ناس طماعة هتقول لك أنا عاوز من الآخر أنا عاوزة مش سماء عاوز أجر عظيم عشان كده اللقباط كانوا وقفوا طوابير على الاستشهاد ليه؟ خلصوا الأولانيين دول مساكين بالروح بقى ودعاء وكلام احنا عاوزين كمان دي وقالوا لهم خليكوا ماله أنا يعني في بيت أبي منازل كتيرة اللي عاوز أجر عظيم يقف في الطابور يستحمل تعيير واضطهاد وآلام واستشهاد خد اللي انت عاوزه هو يعني غالي عليك يا رب الحكاية سهلتها كده ليه لما يقول للتلاميذ تجلسون على كراسي تدينون أصباط إسرائيل الاثنى عشر متخيل المسيح قاعد على الأرض الدنيا تراب والجلاليب حواليه 12 رسول وبعدين يقول لهم عارفين هتقعدوا على كراسي في السماء يوقفوا لكم الاسباط كده تحكموهم ايه ده يا رب ده ده بيقول الكلام ده وبعدها كلهم جريوا وخافوا كلهم خسروا في الامتحان سقطوا في الامتحان يوم ما اتمسك المسيح كلهم شكوا وكلهم فروا انما المسيح ما غيرش كلامه قال لهم انا شايفها هتقعدوا على الكراسي وكل اليهود هيبقوا قصادكم هدنوهم ايه الرجاء ده طب ما تقول لهم ده انا شايف اليوم اللي هتنكروني فيه كلكم وتجروا ابدا لهم انا شايفكم وانتوا بتحاسبوا تدينوا الاسباط كلها تقعدوا جنبي كده الى الابد طب يا رب دول الناس تعبانه وبيغلطوا وبيتعثروا وبيخافوا وماله ما يضيعش برضه هيكملوا آه من كتر ما المسيح له المجد كان بيدي رجاء كانت الناس بتنسى نفسها معاه الناس تنسى الأكل معاه لأنه بيتكلم عن الملكوت لدرجة في الكتاب يقولوا كانوا حسوا في لحظة ان الملكوت جاي دلوقتي من كتر ما بيتكلم عنه قريب قوي فكانوا يظنون ان الملكوت يأتي الآن من كتر ما عمال يقرب لهم السماء يقول لهم الحكاية سهلة وهتدخلوا وهتوصلوا بإذن الله بس اثبتوا فيا خليكم معايا في الآخر نقول احنا كخدام ايه الرجاء اللي عندنا بنقدم ايه للمخدومين بتوعنا ده احنا ظالمينهم قوي بصراحه أكيد ظالمينهم إن إحنا مش عارفين ن- ننقل لهم الرجاء ده نوصل لهم إن الغفران مش صعب إن الأبدية قريبة قوي وإن السماء مش مستحيلة بالعكس دي قريبة وإن التغيير سهل بنعمة ربنا وضرورة مش مستحيل عندك رجاء توصل ده كله ما انت لازم الرجاء ده يكون جواك انت كمان تكون عندك رجاء تتغير وتكون عندك رجاء ان كل الخطايا تتشال يكون عندك رجاء ان ليك مكان في السماء انك لو ما عملتش كده هتبقى خادم من بتوع اليهود بتوع زمان تحملون الناس احمالا عسرة الحمل لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين